بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com يقدم الدكتور حازم شومان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد فقرأت كلمة شدتني جدا لجبير بن بن مطعم رضي الله عنه سيدنا جبير بيقول ايه كان وقت ما حس بهذه الكلمة كان لا يزال على الشرك وعلى الكفر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الطور فقال جبير بن مطعم فكان هذا اول ما وقر في قلبي من الايمان واخدين بالكم من الكلمة كان هذا لما سمع ايات القرآن اول ما وقر في قلبي من الايمان كانت اول علاقتهم بالله من خلال القرآن كانت اول علاقتهم بالدين من خلال القرآن احنا علاقتنا بالدين من خلال ايه احنا محتاجين القرآن كده جدا يا جماعة احنا محتاجين ثلاث حاجات محتاجين في الدرس بتاعنا ده ثلاث حاجات الحاجة الاولانية محتاجين القرآن الحاجة التانية لو جينا نشوف اللي قاعدين دلوقتي في واحد جاي لسه جديد وعايز يثبت في واحد بقاله فترة بس بيقوم ويقع ويقوم ويقع وعايز ما عادش يقع بقى وفي واحد جه وربنا فتح عليه ما شاء الله في الدين والايمان وعايز ينطلق يبقى اذا احنا عايزين حاجة تربي وفي نفس الوقت توعظ وفي نفس الوقت تخلي اللي عايز يتوب يتوب الى الله باذن الله الحاجة الثالثة اللي احنا محتاجينها يا جماعة ان الاسلوب يكون سهل وبسيط ويناسب الجميع اللي جاي جديد واللي جاي قديم ان كل واحد يلاقي له مكان في الكلام اللي بيتقال انتوا عارفين انا عايز اقول لكم ايه ان احنا واقعين في معادلة صعبة عايزين نجمع ما بين الثلاث حاجات دول ايه اللي يجمع ما بين الثلاثة قصص القرآن القصص القرآني ليه رقم واحد قرآن رقم اتنين تخيلوا ان الارض بقالها كام سنة خمس تلاف سنة الانسان على الارض عشر تلاف عشرين الف تلاتين الف كام الف قصة من قصص اهل الحق وبطولات اهل الحق حصلت في الاف السنين دي لما ربنا يختار من كل القصص دي عشرين تلاتين قصة بس عشان يجوا في القرآن يبقى قصص القرآن دي خطيرة ولا لا بالتأكيد المعاني بتاعتها في غاية الخطورة الحاجة الثالثة قصص القرآن احسن القصص كلام جميل وبسيط وظريف وكل واحد هيلاقي فيها عبر تناسب مرحلته وتناسب اللي هو عايز ياخده من القرآن يبقى اذا يا جماعة باذن الله سبحانه وتعالى احنا عايزين الوقت نعمل تصويت موافقون موافقون الحمد لله باغلبية موافقون على قصص القرآن عايزين مرة نتكلم كده عن قصص ذو القرنين مرة عن موسى والخضر مرة عن سحرة فرعون مرة عن قصص الانبياء نبي نبي عايزين يا جماعة نعيش مع قصص القرآن القصة اللي باذن الله هنفتتح بيها الليلة قصة اصحاب الكهف اشمعنى قصة اصحاب الكهف اول حاجة القصة دي لم تذكر الا مرة واحدة في القرآن في الموضع اللي هنتكلم عليه بس لو ما جبناش فوائدها مننا مش هنجيبها من حتة تانية الحاجة التانية ان القصة دي مقررة علينا كل اسبوع نقراها يبقى لابد ان هي فيها سر عظيم او فيها فوائد عظيمة عايزين نتكلم عن قصة اصحاب الكهف مين دول الاول قبل ما نتكلم عن هو مين دول انتوا عارفين احنا بنتكلم عن مين احنا بنتكلم عن ناس وصلت لربنا لدرجة ان هي كانت يا اما بتتكلم عن ربنا يا بتتكلم الناس عن ربنا يا بتدعو بتناجي ربنا يا اما بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى في قول الله سبحانه وتعالى فينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا يا اما بتكلم الناس ربنا اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها يا اما بيدعوا وبيتوسلوا وبيفتهلوا الى ربنا سبحانه وتعالى ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ناس قلوبها عايشة مع الله حياة القلب مع الله هي دي الربانية احنا بنتكلم عن مين بنتكلم عن ناس ضحت لربنا لدرجة ان هم سابوا اهلهم وامهم وابوهم واخواتهم واصحابهم وجيرانهم ودراستهم وشغلهم سابوا الدنيا كلها بما حملت وراحوا الجبل كهف جوه جبل جو بالنهار يم- يموتك من الحرارة وبالليل شديد البرودة وبيناموا على الصخر كل ده عشان ايه عشان ربنا وراحوا هم عارفين انهم مش هيرجعوا تاني احنا بنتكلم عن ناس يا جماعة ربنا سخر لها الكون بسبب يقينها وايمانها لدرجة ان صدر امر ملكي من فوق سبع سماوات والناس النايمة في الكافر هي الشمس ممنوع تقرب لهم السباع ممنوع تيجي عندهم الذئاب ممنوع تقرب لهم كل ده قد ايه 300 سنة ديدان الارض ممنوع تاكل اجسادهم احنا بنتكلم عن ناس وصلوا شدة بصيرة الايمان ان هم شافوا الموضوع صح شافوا المعصية صح شافوا شوفوا قالوا ايه على المعصية اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططة انك انت تفهم ان المعصية دي جنون احد الاخوة لما التزم ربنا يثبته يا رب قال كلمة جميلة جدا قال انا اكتر حاجة اتعلمتها ان حتى لو المعصية دي مفيش عليها حساب في الاخرة انا لا يمكن ارجع لها تاني ليه ده السكة كلها عذاب وكلها شقاء وكلها هم يبقى اللي بيعصي ربنا ده يبقى انسان مش عاقل يا جماعة يبقى شافوا ان المعصية جنون مين اهل الكهف وايه هي قصة اصحاب الكهف يعني اول حاجة هنجيبها في التاريخ كده وان كانت هذه الروايات طبعا ما هياش ثابتة يقينا ولكن هي قريبة جدا من الكلام اللي بيتقال في القصص القرآني مين اصحاب الكهف مجموعة من الشباب زيكم بالظبط نفس سنكم بالظبط مجموعة من الشباب بيروى ان هم كانوا مترفين كمان وكانوا اغنياء يعني في الوقت ده كل واحد لو كانوا موجودين الوقت ده مع رانسر وده مع سي 180 و... مجموعة شباب اغنياء كمان مع ملك ظالم الملك ده اسمه ايه والشباب اسمهم ايه ما يهمناش ليه اصله تمرين مشهور الملك الظالم والفئة المستضعفة من اهل الحق عشان كده تلاقي في الارض اكتشفوا كهوف كتير جدا فيها جثث قالوا دول اهل الكهف ولا دول ولا دول ولا دول في الاخر قالوا لا اصل هي قصة حصلت كتير قوي يا جماعة كتير جدا على مدى التاريخ وشعب كافر متبع لهذا الملك الكافر شيء عظيم جدا شيء عظيم قوي ان والناس نايمة انت تقوم شيء عظيم قوي ان والناس غفلة انت تصحى وتستيقظ شيء عظيم قوي ان والناس مغيبة ولاهية انت تبقى من الملتزمين اللي ربنا بيمثل الاولوية في حياتك بعد كده بدأوا يعبدوا ربنا اصطدموا بالمجتمع اللي حواليهم بدأوا يدوروا على كهف يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى فيه تخيلوا الكهف ده كان بينه وبين بيتهم قد ايه يعني يقينا زي ما بين بيت النبي وبين غار حراء كده يعني مسافة طويلة الشاب اللي لما اجي اقول له رحت ادبر في خلق الله يا انا لسه اروح في مكان بعيد اتدبر في الخلق الشاب اللي لما يتقال له روح صلي الفجر في الجماعة الشرعية صلاة محترمة وطويلة يا ده انا بيني وبيت الجماعية بيني وبين الجماعية يجي 100 متر كده ولا 150 متر الشاب يا جماعة اللي بيخاف ينصلي الفجر من الكلاب الشاب اللي بيخاف ينزل يصلي الفجر احسن نور السلم بتاعه مقطوع دي حقائق يا جماعة امال دول وصلوا ازاي وطلعوا على الجبل ازاي وقعدوا في الاماكن الموحشة دي الذي التي لم يستأنس فيها الا بالله سبحانه وتعالى ازاي الموضوع اصطدم اكتر بينهم وبين قومهم اعتزلوا قومهم وراحوا الكهف قالوا مش هنرجع تاني انتهت خلاص ربنا يرزقنا باكلنا وشربنا احنا مش هنرجع تاني ربنا ضرب على اذانهم ناموا 300 سنة انتوا عارفين يعني ايه انسان ينام 300 سنة وبعد كده يصحى ينزل الواقع تاني يعني لو انت نمت ايام ما كانت مصر ملكية صحيت ومصر جمهورية مثلا وانت صاحي طبعا لابس الطربوش والسموكنج كده ونازل معاك الشيلن الجبس بتاع زمان ورايح للجزار لو سمحت انا عايز 2 كيلو لحمه الراجل يعمل فيك ايه ما هو ده عصرك انت ده دول يا جماعه مش كده تخيل لو انت نمت ايام الدوله العثمانيه صحيت دلوقتي ما هو ده اللي حصل لهم بالظبط تخيل انت نزلت في الشارع لقيت واحد ماسك محمول كده هي الناس دي اتجننت ولا ايه بعد كده بتبص على التلفزيون ازاي العلبه دي عرفت الناس دي كلها تدخل جواها بعد كده بتبص على العربيه بانبهار هو ده اللي حصل بالظبط صحوا بعد 300 سنه بعتوا واحد عشان يجيب لهم اكل العملة دي من 300 سنة فنزل طبعا منظره بالنسبة للناس والعملة بالنسبة للناس فبدأ يحصل يعني عرف الناس ان ده واحد ده, ده بالتأكيد وراه سر خطير فزع من الناس والناس فزعوا منه ظل يجري حتى رجع الى الكهف فضرب الله عليهم بالموت ماتوا بس بعد ما صحوا وشافوا الحق انتشر في الارض مرة اخرى هو ماتوا والبلد كلها على ضلال صحوا والبلد كلها على الحق ماتوا ولكن بعد ما الناس شافت آية من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى القصة في القرآن جميلة قوي والقرآن بيفصلها بطريقة بديعة جدا خمس مشاهد في القرآن المشهد الأول مشهد العبادة والإيمانيات مشهد هادي لسه في الهدوء في الأول في قول الله سبحانه وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى اجمال بس في الاول كده عشان نتشوق للقصة والمنظر الاول منظر العبادة والايمان المشهد الثاني في القصة مشهد الدعوة وربطنا على قلوبهم اذ قاموا قوما لله فعزوا فقالوا لقومهم وللملك ربنا رب السماوات لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا بدأ الموقف يحتدم بينهم وبين قومهم المو... المشهد الثالث الاحتدام وصل لقوته والاخره واذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله خلاص ما عادوش عارفين يعيشوا وسط المجتمع بقى الاصطدام ما بين عقيدتهم وضلال المجتمع لدرجه ان ما عادوش قادرين يتكيفوا مع المجتمع ولا المجتمع قادر يتكيف معاهم انعزلوا في الجبل واختاروا الانعزال والهجره من اجل الله سبحانه وتعالى واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا المشهد الرابع مشهد بقى الكون كله بيتقلب عشانهم مشهد القدرة اللي بتسخر الكون من اجلهم وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين هنتكلم عن معنى الكلام ده دلوقتي طبعا واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال المشهد الخامس والاخير لما بقى هم بيفرقوا عينيهم بعد 300 سنة نوم وهم بيصحوا بيقولوا كم لبثنا قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم وبتنتهي القصة عند هذه الايات قصة اصحاب الكهف يا جماعة قصة في غاية الخطورة لازم اول ثلاث حاجات نعلق عليها في القصة ايه ثلاث حاجات لازم تشدنا في القصة اول حاجة هتشدنا في القصة الاسم اللي ربنا اداهولهم اصحاب الكهف ربنا ما قالش اسمهم خدوا بالكم الحاجات الطريفة جدا في قصتهم ان يقول لك يعني بعض الناس سبحان ربي ربنا نزل لك قرآن معجز عشان تتدبر في الفوائد والناس بتفكر في حاجات غريبة واحد يقول لك اسمائهم لو كتبتها في ورقة وحطيتها تحت راس عيل بيعيط العيل يهدى وينام واحد تاني قال لك لو كتبتها في ورقه ولفتها على رجلك اليمين لو عندك صح او سخونيه او حاجه تروح واحد تالت لو لفتها على رجلك الشمال لو في عسر في الولاده ولا حاجه يروح سبحان ربي شايفين يا جماعه في ناس بتفكر في القران ازاي وفي ناس قعدت تفكر يا ترى الكلب بتاعهم ده يا ترى كان جنسيته ايه واحد يقول ده كان صيني واحد يقول ده كان واحد تاني يا ترى كان لونه ايه واحد يقول اصفر واحد يقول لا سماوي واحد يقول لا ده كان مش عارف منقط واحد يفكر يا ترى يا ترى هو كان كلب اصلا ولا ما كانش كلب فتخيلوا في ناس بتفكر في القران ازاي عايزين نفكر في القرآن بالطريقة اللي الصحابة فكروا في القرآن فيها الطريقة العملية اللي تخلينا نعيش بآيات الله سبحانه وتعالى أول ثلاث حاجات أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم اسمهم اسمه أصحاب الكهف عرفني بنفسك أنا عايز واحد من اللي قدامي يعرفني بنفسه ده مين أبو بكر صديق الأمة ده مين عمر لا الفاروق ده مين ده ذو النورين مين ده عثمان بن عفان ده مين ده ذي البشادين انت مين انت ايه اللقب اللي انت خدته من عمل صالح عملته عرفيني بنفسك دي اسماء ذات النطاقين انت مين الناس يا جماعة من بطولات عملتها خدت القابها تنادى بقى يوم القيامة انت ايه اللقب بتاعك اللي انت خدته دي اول نقطة الحاجة التانية لما ربنا يقول اصحاب الكهف اصحاب احمد صاحب محمد يعني احمد رايح جاي مع محمد يعني اذا الصحبة دي معناها ملازمة والكهف ده كان مكان عبادة يعني معناها ان هم لازموا الكهف ليه طول العبادة كلمة اصحاب الكهف دي تدل على ان الناس دي كانت بتعبد ربنا فوق ما نتخيل ليل نهار عبادة لله سبحانه وتعالى وإلا ما كانوش صحبه الكهف اصحاب الكهف ما حدش فكر ليه قصة الكهف اول قصة ربنا ذكرها في سورة الكهف ما كان يذكر قصة موسى والخضر الاول ما كان يذكر قصة ذو القرنين الاول ليه التربية الاول الكهف الاول لازم كل واحد يبقى له كهف الاول يتربى فيه بعد كده يخرج للدعوة يخرج للجهاد يخرج للعلم لازم تتربى الاول يقول لك انت عامل زي البذرة لازم تترمي في قاعة تربة وتحتضن عشان تنبت وتنمو ويبقى ليها جذر بعد كده تخرج للهواء والشمس انما لو اترمت على سطح التربة في الاول تموت لازم تتربى في الاول يبقى ده رمز ان التربية هي اول حاجة لازم نعملها يا جماعة طب اتربى ازاي يا اخي شوف واحد محافظ للقرآن بس متقدم عليك ولا حاجة اتعلم منه حاجة شوف واحد شيخ الزمه على قد ما وقته يسع شوف اخ طالب علم مجتهد الزمه واتعلم منه شوف اخ سبقك في الالتزام والدعوة صاحبه واتعلم منه اوصل لربنا باي طريق اي سكة توصلك لله سبحانه وتعالى اوصل منها الكهف ده يا جماعة كان هو المسجد الوحيد على وجه ال- هذه الارض في هذا الوقت الناس دي حولت الكهف المسجد انت كل مكان بتروحه بتحوله لعبادة كل مكان بتدخله الدين بيدخل معاك فيه الناس دي حولت الكهف لمسجد تتنزل عليه الملائكة بسبب العبادة بتاعتها ام حسبت ان اصحاب الكهف والايه والرقيم ايه هو الرقيم بيقول لك كتاب كان معاهم كتاب كان معاهم كان مكتوب فيه القصة بتاعتهم او الايه الاحداث بتاعتهم انت عارف كتاب كلام ربنا كتاب مرقوم عارف كان كتاب مرقوم سورة المطففين يعني ايه كتاب مرقوم مرقوم يعني معلم يعني ايه معلم يعني المصحف ده لو انا حطيته وسط الف كتاب وقلت لك فين المصحف مش هشاور عليه على طول هتعرف يبقى كتاب متعلم عن كل اللي حواليه انت قلبك قلب مرقوم يعني لو قلبك ده اتعرض وسط الف قلب امام الله يبقى قلب متعلم عن باقي القلوب بالايه اللي محفور فيه انت صحيفتك صحيفة مرقومة يعني وسط صحف باقي الناس متعلمة بنور الاعمال الصالحة اللي فيها سيدنا داود كان جبينه مرقوم بالنور لما سيدنا ادم شافه وسط المليارات من ذريته قال مين ده يا رب انا هديله 40 سنة من عمري سيدنا ادم جبينه من كتر النور اللي على جبينه انت وشك مرقوم بنور السجود انت قلبك مرقوم بنور اليقين انت صحيفتك مرقومة بنور الاعمال الصالحة ولا قلبك مرقوم بالشهوات ايه العلامة اللي محفرة في قلبك لو كشفنا قلبك شهوات ولا ايمان الحاجة التانية اللي بتلفتنا غير اسمهم اول مشهد ربنا وصفهم بيه حد واخد باله اول مشهد وصفه بيه ايه ها الايه آه، لا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الدعاء يا جماعة أول حاجة ربنا وصفهم بها الدعاء أول مشهد بيتفتح عليه الأحداث ناس رفع ايديها ربنا وبتقول يا رب رحمتك يا رب هداك يا رب إرشادك يا رب الدعاء يا جماعة الدعاء السلاح الطير اللي احنا مش عارفين مدى خطورته ربنا جعل لكل عطاء من عطاءاته خزائن وكل خزنة لها مفتاح غير الخزنة التانية وجعل لكل الخزائن مفتاح مشترك اللي هو الدعاء خزائن الهداية بتفتح بالدعاء خزائن الثبات بتفتح بالدعاء خزائن الفتوحات الإيمانية بتفتح بالدعاء خزائن العطاءات الدنيوية وتفريج الكروبات بتفتح بالدعاء ده انت ممكن مرة في ساعة إجابة تقول يا رب ابقى مع النبي في الفردوس الأعلى تدخل الجنة مع النبي بسبب الدعاء الدعاء انتوا عارفين احنا عاملين زي ايه زي واحد قاعد يحارب في معركة بشوية سيوف مصدية مصد... وهو معاه رشاش لو مسكه هيقفل المعركة على طول اقوى سلاح معانا احنا ما بنستعملوش سلاح الدعاء يبقى اذا لما يفتتح المشهد عليهم وهو بيدعوا الموضوع ده بيفهمنا كويس قوي قيمة وخطورة الدعاء شكلها ايه الحاجة الثالثة اللي احنا بنقولها في المقدمة الوقت اللي بتلفت نظرنا في القصة الاية اللي ربنا قالها قبل ما القصة تبدأ اللي هي وانا جعلنا ما على الارض زينة لها ليه يا رب ليه يا رب الابراج والعمارات والعربيات والموبايلات يا رب ليه يا رب الفتادين والخيل والذهب والفضة يا رب ليه لنبلوهم ايهم احسن عملا ايهم احسن احسن دي افعل تفضيل يعني مين احسن من مين عارفين يعني ايه يعني دي مسابقة يعني صلاة المغرب اللي صليناها من دقايق الوقت دي كانت مسابقة مين اللي الخشوع اعلى فيها العشاء اللي هنصليها بعد شوية ان شاء الله دي مسابقة يا جماعة يعني الصلاة دي مسابقة والدرس ده مسابقة وقراية القرآن مسابقة والليلة اللي احنا داخلين فيها ده هي قيامها مسابقة مين اكتر واحد قلبه هيخشع في العشاء مين اكتر واحد هيستفاد من معاني الايمان اللي بيفهمها في اي درس بيحضره مين يا جماعة دي مسابقة بينا انتوا عارفين ربنا طلب مننا في الدنيا ايه طلب مننا ان احنا جهدنا في الاخرة يبقى شكله ايه ربنا طلب مننا ناحية الاخرة ان احنا نسعى اسعوا ايه الى ذكر الله لا نسارع سارعوا الى مغفرة من ربكم لا لا لا لا اعلى كمان نسابق سابقوا الى مغفرة من ربكم لا اعلى كمان نستبق فاستبقوا الخيرات لا اعلى واعلى نتنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يا ترى يا ترى احنا سارعنا لايه وسبقنا في ايه واستبقنا على ايه وتنافسنا على ايه احنا كل اللي ربنا طلبه مننا للاخرة عملناه في الدنيا احنا استبقنا على المراكز على الشهادات على الاموال على العربية الاحسن على العفش الافخم احنا استبقنا عليها يا جماعة وربنا سبحانه وتعالى طلب مننا ايه انا عايز ابدأ القصة قبل ما اقول لكم الناس دي عملت ايه اقول لكم هم خدوا ايه يعني ايه هم خدوا ايه احنا عايزين نشتغل الاول قبل ما اقول لك هو عمل كذا وكذا اقول لك هو خد ايه الاول اقول لك جزء من اللي هو خده لما ربنا بيوصف العطاءات اللي اداها لهم وبيقول وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين ليه ربنا ذكر كرامات لاهل الكهف رغم ان هم مش انبياء عشان ربنا يعرفنا ان الكرامات مش بتاعت الانبياء بس خدوا بالكم المعنى ده الرسول كان كل يوم بعد الفجر يسأل الصحابة من منكم رأى اليوم رؤية يا جماعة الشاب اللي ما بيشوفش رؤى وما بيشوفش علامات معاملة من ربنا ده يعني ده معناه خطير جدا ده معناه ان علاقته مقطوعة بربنا سبحانه وتعالى دي حاجات لازم انا مش بقول الكرامات يعني ان احنا نمشي في الهواء ونطير على البحر و... اه قرأت آه، كلام غريب جدا مش عارف احد آه، اولياء آه، كان راكب اسد وماشي فمسك تعبان عشان يضرب بيه الاسد يعني الصوت بتاعه فقام واحد شافه فمن كتر الانبهار بالولايه بتاعته قام منطره ومات ايه الكلام العجيب ده لا يا جماعه احنا مقصد الكرامات عندنا ان ربنا يجيب دعائك يفرج كربك يرتب لك حياتك ي- يوريك رؤى عظيمه او رؤى موجهه او رؤى مبشره دي الكرامات اللي احنا بنتكلم عنها ده اللي احنا نقصده حظك من ده ايه في حياتك حظك منه ايه ايه حظك من هذه الكرامات في حياتك يبقى اذا عايزين نعرف ربنا اداهم ايه شوف ربنا بيقول ايه وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين الشمس تميل عشان وهي في شدة حرارتها ما تدخلش لهم في الكهف ليه يا رب اصل الشمس يا جماعة لو تعرض لها الجسد طول المدة ديت طول النهار على مدى هذه السنين لازم هيجي ضربة شمس من عدة ايام بس واذا غربت تقرضهم ذات الشمال يعني وهي بتغيب بقى وال- وال- والحرارة هادية بتاعتها تقوم تديهم شوية اشعة ليه يا رب اصل الانسان محتاج ثلاث دقايق شمس على الاقل شبه يوميا عشان التفاعلات اللي معتمدة على الشمس في جسمه وهم في فجوة يعني ايه يا رب يعني هم في الفسحاية بتاعت الكهف ليه عشان الهواء يفضل جاي عليهم عشان يفضل الهواء اللي هم متعرضين ليه هواء متجدد ذلك من ايات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ليه يا رب اصل عينيهم مفتوحة ليه اصل يقول لك لو الواحد عينيه اتقفلت لمدة سنة كاملة بصره يروح ربنا بيحفظ عليهم ابصارهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال مين اللي بيقلبهم الملائكة طب بيتقلبهم ليه يا رب ابن عباس بيقول من اجل الا تأكل الارض اجسادهم وطبيا الوقت يقول لك فعلا كده ان قرح الفراش هتبدأ تاكل في جلدهم وتتوغل في جسمهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه ايه بالوسيط كل ده ليه 300 سنة ليه عشان ربنا يحفظهم شوفوا ربنا حفظهم قد ايه شوفوا ربنا عمل لهم كرامات قد ايه ليه يا جماعة الكرامات دي لازم تكون عنصر اساسي في حياتنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه في البخاري بيقول لما ابوه دفن في غزوة احد بعد غزوة احد كان الرسول دفنه مع احد الصحابة فبيقول فيعني يعني صعب علينا ابوه يدفن واحد فبعد ست شهور لو كشفنا جثة اي واحد في العسى وبعد ست شهور هنلاقيها انتهت خلاص بعد ست شهور كشف جثة ابيه في البخاري فوجد جسده لم يحدث له شيء الا اذنه يعني حاجة كده حصلت في ودن من ودانه بس وجسمه كله سليم سليم ده في البخاري يا جماعة في البخاري ومسلم سعيد بن زيد رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة امرأة اسمها اروى افترت عليه انه سرق حتة من ارضها فقال اوكنت اخذ ارضا بعد ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه لسبع ارضين انا اخد ارض ظلم مروان بن الحكم حكم له انه فقال اللهم ان كانت كاذبة فاعم بصرها واقتلها في ارضها في البخاري ومسلم فما ماتت حتى عمي بصرها وكانت تسير في ارضها مرة فوقعت في حفرة فيها فماتت اجابة دعاء كرامات في حياته الاثنين صحابة اللي كانوا خارجين من بيت النبي بالليل الاثنين واحد منهم العصاية بتاعته نورت كلوب منوره في الطريق لما افترى كل واحد العصاية بتاعته نورت على حدة كرامات يا جماعة وده في البخاري الحديث الاخير ده عايزين يبقى عندنا كرامات في حياتنا نعيش فيها يعني احدى النساء احدى الفتيات في العصر الحديث عشان ما يبقاش بس العلامات دي ربنا بيحكي لنا عنها وما بنشوفهاش قدام عينينا احدى الفتيات اسمها ليلى وكانت فتاة من المغرب هذه الفتاة فتاة غافلة جدا متجوزة ومخلفة اطفال وفي شدة غفلة ومعاصي والدنيا قدامها فجأة بعض علامات طبية كده خفيفة حصلت ليها راحت المستشفى لا اشعة لا فحوصات انت مصابة بالسرطان السرطان هناك عندهم اسمه الغول المرض هناك اسمه الغول فاصيبت بهذا المرض الشديد فطبعا صدمة رهيبة انا هموت انا هموت في شبابي انا ازاي ده المفروض الدنيا تبقى قدامي مفتوحة فهلت جوزها خدها وطلعوا على بلجيكا راحوا للاطباء هناك قالوا لهم مفيش حل غير عملية استئصال ثدي وهتاخد ادوية هتوقع شعرها وتوقع حواجبها وتوقع رموشها وتوقع اسنانها وتوقع ضوافرها وبعد كل ده ممكن تنبت ليها لحية قالت لا اموت احسن رجعت بلدها وبدأت تاخد ادوية خفيفة ما حصلهاش حاجة افتكرت ان المرض راح ست شهور الالام رجعت على اشدها بدأ وشها يتغير بدأت تخس صورة شديدة جروا على بلجيكا تاني ما عادش في امل يعني ايه الورم انتشر في جسمها وكل الرئتين ما عادش في امل طب وبعدين روح موت بيها في بلدها روح خليها تموت في بلدها بلدها طلعوا على فرنسا راحوا للاطباء يدوروا على اي حد يرضى انه يعمل لها العمليه اللي رفضوها من قبل ما حدش رضى نروح لمين يا جماعه في الموقف ده نروح لله سبحانه وتعالى خدها وطلعوا على البيت الحرام يعملوا عمره لاول مره في حياتها تلبس لبس احرام لاول مره في حياتها تشتري مصحف وتقراه لاول مره في حياتها تدخل على الكعبه اول ما دخلت انبهرت بالكعبه نسيت المرض بتاعها من شده حب الكعبه من شده ما انجذبت ليها فضلت تدعى ربنا طبعا يا رب يا رب كل الابواب سدت في وشي يا رب يا رب انا ماليش غير بابك يا رب يا رب كل الاطباء عجزوا يا رب يا رب لا تخذلني وانا جيت اليك قعدت تدعي ربنا من شده حب المكان اللي فيه طلبت من زوجها ما عادتش ترجع الفندق تاني وتعتكف زوجها كان يعلم من الاطباء ان قدامها ثلاث اسابيع لا محاله ان هي تعيش اكتر من ثلاث اسابيع اعتكفي اعتكفت بعض النساء شافوها ليل نهار قاعده تبكي ليل نهار قاعده تبكي انت مالك يا اختنا ده والله انا عمري ما كنت اتصور ان انا احب الكعبة كل الحب ده ثم ان انا مصابة بالسرطان سرطان يا بدأوا يتعاطفوا معاها احنا كمان هنعتكف معاكي ما عادوش بيروحوا بيوتهم تقول ظللنا نطوف حوالين الكعبة ليل نهار وندعو الله ليل نهار ولا ننام الا قليلا ولا ناكل الا قليلا وعلى طول قاعدة تشرب من زمزم وتدعي تشرب من زمزم وتدعي ثم تغتسل بها دون ان تمس مكان الورم ليه لو مست مكانه وحست بالكويرات وال ال- ال- الكلاكيع يعني اللي موجودة مكانه لانها بقت بارزة في هذه المرحلة لو حست بها ممكن تتقفل او نفسيتها تتعب او تسيب العبادة او او او فما كانتش بترضى تلمس قالوا لها بس امسحي على مكان الورم بمية زمزم خايفة طب امسحي خايفة بدأت مرة مرة على اليوم الخامس بدأت تتجرأ بتيجي تمسح بتقرب من مكان الورم مفيش ألم المفروض يبقى في ألم شديد اول ما تقرب بتقرب اكتر مفيش كويرات بتقرب اكتر بدأت تدخل في حالة من الذهول مفيش اي اثار للورم جرت على صاحبتها هما كمان كانوا مذهولين مفيش اثر للورم جرت على زوجها زوجها كان في غاية الذهول خدها وطلعوا على فرنسا الاطباء كانوا في غاية الذهول ازاي انت فلانة ده فلانة ودي زوجي فلان الاشعة والتحاليل طالعة سليمة 100% سبحان ربي بعد ما كانت وصلت لايه الورم لما انتشر للرئة ما كانتش بتقدر تاخد نفسها ما كانتش بتعرف تاخد نفسها الرسالة دي نخرج بها بايه نفس الرسالة اللي نخرج بها من قصة اهل الكهف ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير قدرة الله رسائل احنا ما بنفوتش ليه وزي ما في رسائل بتذكرنا برحمته في رسائل بتذكرنا بعقابه زلزال باكستان اللي حصل بعد اعصار امريكا اللي حصل يا رب طب باكستان مسلمين طب امريكا كفرة يا جماعة يا جماعة وان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم واعجمهم ما هو كله عاصي ما هو كل- ما هو انت دلوقتي لو عصيت ربنا وتعرضت لعقوبته مسلم ولا كافر هتعاقب ما هو كله عاصي فالعقوبه بتنزل على كله كان احد السلف بيقول ان من قطع يدك في ثلاثه دراهم لا تامن ان يعاملك هكذا في الاخرة ناخد بالنا يا جماعة احنا بيوصل لنا رسائل كتير قوي كتير قوي من اصحابنا ماتوا كتير قوي ابتلاءات حصلت لنا كتير قوي رسائل كانت من ربنا ناخد بالنا عشان نستيقظ ايه بطولات اهل الكهف عايزين نتكلم عن حاجتين عملوهم حاجتين بس عملوهم عايزين نتكلم عن تضحيتهم وعن ايمانهم ربانيتهم تضحية اهل الكهف انا عايز اسألكم سؤال ليه الصورة اتسمت صورة الكهف ليه ما تسمتش سورة سور قرنين ليه ما تسمى ما تسمتش سورة الخضر مثلا ما كله مذكور فيه ليه سورة الكهف يا جماعة القصة التانية بتحكي قصة راجل خرج في الدعوة اللي هو صاحب صاحب الجنتين والتالتة سيدنا موسى خرج في طلب العلم والرابعة ذو القرنين خرج في الجهاد اللي خرج في الدعوة خرج يوم ورجع بيته اللي خرج في طلب العلم شهر ورجع بيته اللي خرج في الجهاد سنة ورجع بيته ولكن دول خرجوا وهم عارفين انهم مش راجعين تاني اعلى تضحية قدمت على الاطلاق في الصورة تضحية هائلة سابوا وطنهم وبلدهم وفلوسهم وانفسهم واصحابهم وراحوا للجبل القارص البرودة الشديد الحرارة الصخر الحجر الموحش راحوا وسط السباع والاسود والذئاب مؤتنسين بالله سبحانه وتعالى التضحية ليه ضحوا ما سألتش نفسك ليه ضحوا ليه ضحوا ليه ازاي ازاي قدموا حاجات ما فيش حد مننا يقدر يقدمها عشان حسوا ان وراهم رسالة الاحساس بروح الرسالة انك تحس انك صاحب رسالة انك تحس انك صاحب قضية الاحساس انك صاحب رسالة بيقلب حياتك بيقلب كيانك اتذكر الواحد اول التزامه كان الاخوة اللي الواحد اتعرف عليهم كان منهم واحد دايما يكلمني عن الد... عن بعض الدعاة اللي لفوا قرى مصر 4000 قرية لفوها على رجليهم عشان ينش- ينشروا الالتزام فيه كان الواحد من اولها كده بيتعلم ان لازم تبقى كده ان لازم تبقى صاحب رسالة امال انت قيمة حياتك ايه امال انت عايش ليه ايه الحاجة اللي كل مشاعرك بتتحكم فيها الرسالة دي انت بتقرب منها ولا بتبعد عنها يا جماعة لازم نبقى اصحاب قضية انما دلوقتي كل واحد همومه فردية الامة بقت بتساق زي النعاج دلوقتي عايزين نبقى اصحاب رسالة صاحب الرسالة لما بيدخل في الصف بيقلبه سيدنا عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري بيقول ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر من ساعة ما عمر دخل صاحب رسالة عظيم انت من ساعة ما دخلت عملت ايه الغير الملتزمين اصحابك فرقت معاهم في حاجة الملتزمين فرقت معاهم في حاجة لو اتحولت لصاحب رسالة انت ممكن تشيل نص الصف لوحدك او ربع الصف لوحدك عايزين نبقى اصحاب رسالة يا جماعة ربعي بن عامر لما حس بالرسالة دخل على رستم فدخل بالفرس رستم بقى فارش فرش بقى للروم والفرس وال- فدخل بالفرس الفرس بيأكلوا السكاكين بتاعته ايه ده انتوا رايح فين ده انتوا انتوا جايين من ورا ايه بس فداخل ولا همه فمش عايزين نرجع ما انتوا اللي عايزيني فوبعدين بقى تعالى يا عم احنا عارفينكم يا بتوع الدقون مخكم ناشف تعالى يلا دخله قاعد يقطع في الفر في ال- الفرش اللي على يمينه هو داخل كده عنده رساله وساعه ما وقف في وش رستم ما تلحسمش مفيش اي لحسمة حصلت له قال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الع- لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد واحد صاحب رسالة ابن تيمية لانه كان صاحب رسالة لما هدد بالسجن قال ايه سجني خلوة خلوة هو السجن بتاعه كان زي الايام دي ده سجن زمان كان اللي يدخل فيه يفضل فيه لغاية ما يموت وهو ده اللي حصل دخل وفضل محبوس لغاية ما مات واللي كان يتكلم عنه بره كان يتحط في الزنزانة اللي جنبه وده اللي حصل الامام ابن القيم اتحط في الزنزانة معاه واللي يذكر اسمه ممنوع الامام ابن كثير صاحب التفسير تفسير ابن كثير كان تلميذ لابن تيمية عمل المقدمة بتاعت تفسيره كتاب كامل لابن تيمية نقله ما جرؤش انه يكتب عليه بس قال ابن تيمية ممنوع ذكر اسمه تخيلوا يا جماعة كل الحظر اللي اتعمل عليه يتشتم على المنابر ممنوع يتشتم على المنابر يحارب حرب اعلامية الكل بيشوف في صورته ممنوع حد يتكلم عليه فضل سنين طويلة محبوس لغاية ما مات سبحان ربي سبحان من بيد القلوب ساعة ما مات كانت جنازته اكبر او تاني اكبر جنازة في تاريخ الاسلام كله حضر فيها فوق المليون بني ادم في هذا الوقت فضلت الجنازة والصلاة عليه طول اليوم من الافواج اللي جاية من كل البلاد لدرجة ان الاعداء بتوعه والخصوم بتوعه استخبوا في بيوتهم لانهم لو كانوا خرجوا كانت الناس قطعتهم حتت شايفين يا جماعة والجنازة مهيبة وماشية فواحد من الناس انفعل فقال هكذا تكون جنائز اهل ال- ائمة اهل السنة الناس طقت بالبكاء الامام احمد قالها فعلا قال موعدنا الجنائز هنعرف ساعة الجنائز مين اللي كان على الحق ومين اللي كان على الباطل اسمه شيخ الاسلام لو قلت كلمة شيخ الاسلام الوقت في مليون شيخ على مدى ال 1400 سنة ما حدش يفكر غير في ابن تيمية تلامذته اعظم تلامذه الامام ابن القيم الامام ابن كثير الامام ابن رجب الحنبلي لغايه الوقت اما تقرا كلامه تنبهر ربنا فتح عليك فهم لو قريت كلامه تحس انك انت قاعد سنه 2005 بتقرا الواحد بيتكلم عن الواقع اللي احنا عايشين فيه ده صاحب رساله يا جماعه استحمل عشان رسالته كل حاجه انا عايز اقول ايه انا عايز اقول احنا لو حسينا بالرساله هنستحمل اي حاجه من الحاجات المحسنه جدا اما الواحد يقارن ملتزمين الوقت بملتزمين زمان يعني الملتزمين اللي الواحد شافهم اول ما التزم او شافهم قبل ما يلتزم بملتزمين الوقت ملتزمين زمان كنت تحس ان العدد قليل بس رجاله انا اذكر اذكر ان بيتنا وانا لسه صغير دخل فيه واحد اعتقد كان سباك عامل بسيط جدا دخل يبلط حاجات في الحمام او كده يومين ثلاثه اخ ملتحيه ما خرجش غير بعد ما قلب البيت بتاعنا قلبه ويدينا كتاب مش عارف عن ايه ويكلمنا في ايه وكلامه فيه روح وتحس ان هو عامل بسيط ممكن ما بيعرفش يكتب ويقرا ومع ذلك كلامه يسلسلك وانت قاعد قدامه كانت كان يا جماعه في مشاعر كان في روح كان مستوى الملتزم مستوى عالي الوقت العدد ما شاء الله طب والمستوى شكله ايه الواحد حزين حاسس ان احنا عاملين زي واحد كان رايح مشوار وراكب عربيه تعباه شويه فقام لقى عربيه تانية جميله وسريعه فقام نازل من دي راكب دي وكمل في نفس المشوار ما غيرش وجهته احنا بعد ما التزمنا لسه احنا زي ما احنا لسه قلوبنا في حب الدنيا زي ما هي لسه وجهة قلوبنا هي الدنيا مش وجهة قلوبنا هي الله والدار الاخرة عايزين نبقى اصحاب رسالة صهيب الرومي الشاب الجميل الملون صهيب الرومي وهو خارج وكان تاجر سلاح مليونير وهو خارج قريش طلعت عليه طلع على تل معاه اربعين سهم قال لهم والله لا تصلون الي حتى ارميكم بهذه السهام جمعاء ثم اقاتلكم بالسيف فتعلمون انكم تقاتلون رجلا ولكن اني خلفت مالي في مكان كذا وكذا في مكة ماله كله فان جئتم فاذهبوا ف- وخذوه واتركوني ربح البيع ابا يحيى يا جماعة صهيب ترك الحلال عشان ربنا احنا عايزين نسيب الحرام عشان ربنا احنا مش عايزين زيه مش عايزين نضحي بالحلال طب نضحي بالحرام نضحي بالحاجة اللي ربنا ما يرضاش عنها بس مش هنقول نضحي بالحلال زي ما الصحابة ضحوا بيه عايزين نبقى اصحاب رسالة اصحاب قضية الصحابة لما سابوا مكة كانوا عارفين انهم مش راجعين تاني ممنوع لما مكة فتحت الرسول منع ان اي صحابي يرجع له بيت او ارض اتخذت منه غصب لما ساب مكة ممنوع عارف انه ماشي وما هوش راجع تاني ابطال عمار بن ياسر ودنه تتقطع في اليمامة عشانك يا رب سيدنا ابو عبيدة بن الجراح اسنانه تتكسر وهو بيدافع عن رسول الله عشانك يا رب سيدنا طلحة بن عبيد الله ايده تتشل في غزوة احد عشانك يا رب احد الصحابة ايده تتقطع الا موضع جلدة فيها مش عارف يجري بقى في الجهاد اتكأ عليها خلع ايده عشان ربنا وعشان يجاهد كانوا رجالة كانوا رجالة ويوم ما اسلموا ده عنده 14 سنة وده 15 سنة وده 17 سنة وكان الكبير بتاعهم عنده قد العمر بتاعنا واحنا قاعدين دلوقتي انا عايز اقول تضحيات اهل الحق عشان الحق كان شكلها ايه ده اهل الباطل لما بيحب رسالة الباطل بيضحوا عشانها بكل حاجة يا جماعة يا جماعة الصفة اللي ربنا وصف بها اهل الكهف احنا احنا واحنا صاحيين نتوصف بيها وتحسبهم ايقاظا وهم رقود وتحسبهم ما شاء الله بره في الاعلام الغربي والاعلام العلماني يقول لك مصر تحولت الى بلد متطرفة والناس مالية الجوامع يا عم يجوا وسط الناس بس ويشوفوا الناس اللي مالية الجوامع دي بقى الاحوال الدينية بتاعتها ايه احنا يا جماعة في ناس كتير منا ديكور لغاية دلوقتي الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح الستارة وبص على الصحابة قبل ما يموت بساعات ابتسم وضحك وفرح شقى عمره بقى جهد عمره كله طلع رجالة لو الرسول الوقت فتح ستارة علينا هيفرح ولا هيزعل يا ترى يا جماعة ان هي الا يعني اسدالات لبستموها والفاظ التزامية قلتموها وانا وبعض الشباب لحن اطلقتموها ولا هي حقيقة وقرت في قلوبنا حقيقة الايمان وقرت في قلوبنا فعلا عايزين نفكر واحد يقول لك الصحوة الاسلامية انتوا عارفين احنا عاملين زي ايه زي واحد صحى بس لسه جوه السرير ولسه متغطي بالبطانية وبيبص لصاحبه اللي صحى برضه في السرير جنبه كده ومتغطي يقول له يا يا اخي ده الواحد كان فين وبقى فين كان في كوابيس وكان في نوم يقول له اه الحمد لله يا اخي فعلا والله ده كانت ايام وحشه وبعد كده كل واحد يقوم شادد البطانيه ويقوم نازل تاني دي الصحوه هي دي الصحوه الاسلاميه وتحسبهم ايقاظا وهم رقود وضربنا فضربنا على اذانهم مضروب على اذاننا يا ترى الشيطان بال في اذنك كم مره الاسبوع اللي فات يا ترى انت ما صليتش الفجر كم مره الاسبوع اللي فات اللي الشيطان بال في اذنه بالليل هيصحى الصبح لما يسمع كلام عن ربنا هيدخل من ودنه ازاي ازاي وضربنا على اذانهم يا شباب اعملوا حاجه عشان الدين ولا هو سامع يا جماعه امبارح مذابح مذابح التكويع في سريلانكا النهارده مذابح هدم المساجد في الهند بكره مذابح الإبقاء- الافقار في كشمير بعده مذابح القتل والتشريد في كسوفة وفي الشيشان بعده مذابح الز- السجن والقتل في العراق واحنا فين ضربنا على اذانهم فين ودنا واحنا بنسمع كل ده بيحصل لدينا واحنا بنسمع ان شارون لما عمل مذبحة صبرة وشتيلة المحاكمة الصهيونية حكمت عليه بغرامة 15 قرش 15 15 قرش ثمن دم المسلمين اللي اتقتلوا فيها واحنا بنجي انا كنت بتفرج على فيلم من ايام عن مذبحه دير ياسين فالراجل الصهيوني بيتكلم من الناس اللي عملوها بيتكلم بقمه البرود احنا كنا بندخل البيوت بنلاقي مقاومه قررنا ان قبل ما ندخل كل بيت نرمي قنبله او قنبلتين عشان ما نلاقيش مقاومه شايفين البرود في التعامل مع دماء المسلمين عادي في كوسوفا ولا الشيشان ان واحد يمص الخمسة لتر بتوع دمه عشان الجرحى بتوعهم ويموت من مص الدم عادي انهم يقتلوا واحد عشان ياخدوا اعضائه يودوها في تجارة الاعضاء بره وكل ده والامم المتحدة بتقول ايه ممنوع امدادهم بالسلاح حتى لا يتسع نطاق الحرب يا سلام يا رب شايفين يا جماعة وكل ده واحنا مضروب على اذاننا كل ده واحنا ما نمشي خالدين كل ده واحنا مش عارفين يعني ايه التزام انتوا عارفين يعني ايه التزام انتوا عارفين يا جماعه يعني اهل الكهف دول ما كانوا قدامهم انهم يقعدوا في بيتهم هم عم... يا عم صلي وصوم في بيتك وخلاص هم عملوا كده ليه هم ليه ضحوا هم ليه خرجوا طب ما كان يقعد في مكانه وخلاص يا جماعه الالتزام ده عامل زي الابوه كده عارف الابوه ابوك لما عيت الساعه 2 بالليل نزل دور لك على دكتور ونزل جاب لك روشته واثنين وثلاثه ابوك اشتغل عشان يصرف عليك شغلانه واثنين وثلاثه ابوك كان بيعمل كل ده وهو فرحان وبيحبك وملهوف عليك هو ده لازم يبقى شعورك ناحيه دينك دينك دينك لحمك دمك سيدنا ورقة بن نوفل رحمه الله لما الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاله قبل البعثة قال للرسول ايه يا ليتني كنت معك او يا ليتني اكون معك اذ يمكن لك في الارض ما هو عارف ان امكن لي في الارض انما ما يقصرش دي يا ليتني اكون معك اذ يخرجك قومك قال لا يعني واحد مننا يبص كده يا ريتني كنت في العراق وامريكا بتضربني يا ريتني كنت في الشيشان والروس بيضربوه يا ريتني كنت في كشمير والهندوس بيضربوه يا ر- ايوه لان انا انا لا انا التضحيه لديني فيه لذة انا بحس ب- انا بحب ديني انا بحب ديني انا ابني يبقى عيان وانا اقول الحمد لله ان انا ما عرفتش انه عيان لغايه ما رأى وانا في بلد تانية انا ابني عيان انا انا عايز اول ما ابني يبقى عيان اجري عليه انا اللي اسهر عليه وانا اللي اعمل له الكمادات وانا اللي اجيب له الدواء ده لازم يبقى شعورك ناحيه دينك هو ده صاحب الرساله عشان ده اول حاجه ربنا سخر الكون لاجلهم عشانها وهي التضحية الحاجة التانية بقى ميلة قوي الرقيقة قوي الايمان الايمانات اللي كانت في قلوبهم يا جماعة الناس دي ماتت فين هم ماتوا فين ماتوا فين في الجبل ماتوا في الجبل يوم القيامة لما يصحوا من الجبل في مكان ما عاش فيه حد قبلهم ولا عاش فيه حد بعدهم وربنا يقول لهم لما فعل بكم هذا ايه اللي موهوكوا في الحتة الموحشة دي هيقولوا فيك يا رب يا ترى يا جماعة شرفهم قدام ربنا هيبقى ايه موتهم كان عبادة ده حتى النوم بتاعهم الناس دي نامت على نية التوحيد ونية التضحية لدين الله لما نامت على النية دي ربنا عمل لها المعجزات دي كلها في صورة القلم ناس تانية اللي هم اصحاب الجنة ناموا برضه على نية الجحود لنعمة الله ونية ان هم يصحوا الصبح يقطعوا الفاكهة بتاعت ال- ال- الجنينة بتاعتهم وما يدوش لأي حد إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون هنشيل ال- الفاكهة ومش هندي لأي فقير ناموا على النية دي ربنا بعت لهم آية نكلت بهم وهم نايمين قطع لهم كل الفاكهة بتاعتهم وهم نايمين فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحوا كالصريم أنت بتنام على نية إيه؟ انت احلام اليقظه بتاعتك ايه وانت نايم بالله عليك يا اخي الساعتين اللي قبل النوم ولا الثلاثه ولا الاربعه اللي قبل النوم بتفكر في ايه احلامك ايه ايه اللي انت ناوي انك انت وانت نايم لما تصحى تعمله يا جماعه في ناس ثوابها وهي نايمه اعلى من ثواب ناس تانية وهي بتصلي في اثر اسرائيلي الشيطان كان واقف على باب مسجد فراجل داخل فجوه المسجد واحد بيصلي وواحد نايم فلقى الشيطان واقف بره خايف يدخل فقال له مما تخاف من هذا الرجل القائم قال بل من هذا الاسد النائم انت ممكن قلبك وانت نايم يبقى شعوره اعلى من قلب واحد تاني واقف بيصلي اي والله ان العين نائمة والقلب يقظان قلبك على حسب حالة قلبك على حسب نجاحك في امتحان القبر لان اللي هيجاوب قلبك على حسب حالة قلبك على حسب نجاحك في امتحان الميزان لان قلبك هيتوازن مع عملك على حسب حالة قلبك على حسب نجاحك في العرض على الله لان هتحاسب امام الله على حسب يوم تبلى السرائر على حسب حالة قلبك قلبك عامل ايه سؤال لازم تسأله لنفسه ما حد سأل منكم الناس دي ما قاموا فقالوا ربنا رب السماوات ما خافوش ده ده ناس ما بتتفهمش ده بيقولوا انهم ان يظهروا عليكم يرسموكم ده ما بيتفهموش ما خافوش لا ما خافوش طب الناس دي لما قالوا واذا اعتزلتموهم وما يدعون من دون الله لما اعتزلوا قومهم وسابوا الشهوات والملذات وسابوا قالوا ما حزنوش لا ما حزنوش يعني ايه اوعى وانت في طريق الدين تخاف او تحزن اوعى اوعى اوعى تحزن على اي خطوه خدتها تجاه الله اوعى تحزن على اي تضحيه قدمتها اوعى تحزن على مقابل بستين اوعى تفتكر ان جلسه الضحى اللي قعدتها من شهرين راحت عليك اوعى تفتكر ان الليله اللي قمتها من اسبوعين راحت عليك اوعى يا جماعه عايزين يا جماعه نحس بالايمانات اللي كانت عند الناس دي وهي بتقول واذ اعتزلتموهم وما يدعون من دون الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا الله شايفين الكلمة انت عشان تسكن في اي بيت لازم شرطين الشرط الاول ان البيت يبقى واسع الشرط الثاني ان يبقى فيه مرافق الحياة نور ومية و... الناس دي رايحة تعيش في كهف لا واسع ولا في مرافق حياة قالوا معلش دام انتوا رايحين لربنا رقم واحد ينشر لكم ربكم من رحمته يبسط ويوسع ليكم يعني ايه الشقة الستين متر في طاعة الله هتبقى اوسع من الشقة الاتنين هول وخمستاشر اوضة وصالة وال... ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا يعني مرافق الحياة هيبعتها لكم لغاية عندكم ازاي هو ده اليقين في قدرة الله سبحانه وتعالى يعني يعني اخر كلمة في هذا التعليق عايز اقولها وهم بيقولوا واذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله ايه ها فأووا الى الكهف اقووا انت واخد بالك من كلمة اقووا واخد بالك يعني ايه مأوى يا جماعة المأوى ده بيتي اللي انا لما بكون جعان بروح اكل فيه لما بكون عطشان بروح اشرب فيه لما بكون حرام بروح استظل فيه لما بكون موحش بروح اعتنس باهلي فيه لما بكون مجهد بروح انام فيه هم وهم رايحين الج- ال- ال- الكهف كانوا حاسين بالاحساس ده يعني انا عايز اقول لك إيه، انت وانت جاي المسجد دلوقتي حاسس بالاحساس ده انت وانت قايم تصلي قيام ليل حاسس بالاحساس ده ما هو كهفك ايه الكهف بتاعك ايه الحاجة اللي انت لما الايمان بيروح في قلبك بتروح يتجدد الايمان في قلب ما تروح لها ايه الحاجة اللي انت لما بتعملها في الدين بتحس انك فرحان ورشيد ما هو كهفك لازم كل واحد مننا يبقى له كهف لازم يبقى ليك كهف تأوي اليه وتحس انك فرحان وانت رايح له لانك مع الله وقلبك مع الله وانت رايح اليه كل واحد يسأل نفسه ما هو كهفه الفصل الثاني القصة اللي احنا حكينا جزء منها الوقت ده فصل اولاني في الدنيا اتبهدلوا وتشردوا وهجروا و- وتسابوا بلدهم في فصل تاني يوم القيامة ربنا ذكره في اخر القصة العاقبة يا جماعة اللي ظلموا راحوا فين واللي اتظلموا واستحملوا عشان ربنا سبحانه وتعالى راحوا فين اسمع قول الله سبحانه وتعالى انا اعتدنا للظالمين نارا ده ختام القصة نارا بالتنكير عشان تهويل النار دي قد ايه احاط بهم سرادقها السرادق ده حاجة بتحيط بالبيت بجدار البيت يعني ايه يعني الاول مرة هنكتشف ان سجون جهنم الجدار بتاعها مش طبقة واحدة ده جدار ورا جدار ورا جدار ده طبقات والارض بتاعته الحصباء بتاعتها الجمرة الواحدة لسة الرجل بس الدماغ تغلي منها والشبابيك بتاعته ما بتجيبش تهوية ده بتجيب ريح السموم والعياذ بالله احاط بهم سرادقها مفيش مفر وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل الحديد المغلي المذاب تخيلوا الحرارة اللي دوبت الحديد الدخان بتاعها يشوي الوجه مش يحرق الوجه يشوي الوش امال يعمل ايه في البطن من الداخل والعياذ بالله واللي دوب الحديد يعمل ايه في البني ادم وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا زي ما حطوهم في مكان في الدنيا قالوا وي- ويهيئ لكم من امركم مرفقا ما كانش في مرافق حياة في الدار يتحطوا في مكان ما فيش فيه مرافق للحياة جزاء من جنس العمل ده عقوبة مين عقوبة اللي ظلم اهل الحق عقوبة اللي سجن اهل الحق امال اللي صبر امال اللي ضحى عشان دينه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار انهار بتتدفق من تحت اليلين المتفجرة بتنزل من فوق اللي هي الشلالات المنحدرة جارية مستوية اللي هي الانهار الجارية انهار خمر انهار لبن انهار عسل نعيم بقى يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا قال لا هو يا رب يا رب انت ذكرت الحلي قبل اللبس ازاي ده الواحد يلبس وبعد كده يحط الحلي بقى لا ده ربنا ذكر الحلي قبل اللبس ليه اصل يا جماعة في لبس للستر وفي لبس للزينة ده لبس للزينة ده لبس للتجمل يعني الوقت الناس اللي قاعدة قدامي طبعا كلهم شبعانين طب انا لو جبت طبق لحمة مشويات وحطيته قدامكم كده الناس هتدوس على بعض عشان توصل طب انا الوقت قاعد مش عطشان طب لو جبت لي كوباية عصير لحمة وحطيتها جنبي اه على طول مش يبقى اذا يا جماعة في اكل للتفكه وفي اكل للجوع وفي لبس للتجمل وفي لبس للست فاللبس ده للتجمل ده ده من شدة النعيم اللي هم فيه ربنا بيقول لك ايه يحلون فيها من اساور اساور ده نعيم الملوك الملوك بتتنعم بهذا النعيم ويلبسون ثيابا خضرا من سندس والصبرك اللبس الفخم ده نعيم الاثرياء قال لا طب وربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه كمان يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرا- الارائك دي اللي هي عامله زي الكوشه اللي كان العريس بيتزف فيها كده يعني كمان نعيم العرسان ن- يعني ربنا يريد ان يقول ايه يريد ان يقول لك ان كل نعيم تنعم به في الدنيا من اي صنف من اصناف المتنعمين في الدنيا هيتنعموا به في الاخره يا شباب النعيم لا يدرك بالنعيم تعبوا في الدنيا تنعموا في الاخره يا جماعه الجزاء من جنس العمل اتحبسوا في الكهف في الدنيا خدوا هذه الجنه اللي كلها رفاهيه في الاخره يعني الموضوع كبير يعني الموضوع خطير يعني الشباب الوقت الامتحانات قربت لو جه عميد الكلية بتاعتك كنت داخل الامتحانات قال لكم للدفعة يا جماعة هو مش هيقول يا جماعة بقى انا اللي بقول يا جماعة لو جه قال لكم يا شباب نتيجة الامتحانات 5% الناس هتذاكر ازاي هيبقى رعب 5% بس طيب من الوقت معلن قدامكم ان نتيجة الامتحان بتاع الاخرة اللي احنا داخلينه واحد في الالف من كل الف واحد بيعدوا على الصراط 990 واحد هيقعد من كل الف وش يوم القيامة 999 وش هيسود من كل تغير الف صحيفة 999 صحيفة هتتاخد بالشمال اعظم الله يبقى الامتحان ده تعمل حسابه قد ايه عشان كده لما معوذ بن عفراء كان يقول معاذ بن عفراء كان يقول ابت نفسي الا ان استتر بكل شيء اجده من النار ايوه كان عنده حق انا واحد هتسجن بكره بكره عندي سجن هتسجن فيه والعياذ بالله وده سجن دنيا مش سجن نار في الاخره هتسجن في الدنيا عشان فيك عليا عليا دين ومش عارف اسده هعمل ايه هجري استلف من ده وهجري ابيع ديت واي فلوس هتجيلي هروح اتفسح بيها ولا هسدد بيها الدين هو ده احساسه انا هتسجن في جهنم انا اي حاجه هتجيلي هعتق بيها رقبتي من النار يبقى استتر بصلاه الفجر من النار استتري بالحجاب الشرعي من النار استتروا بقيام الليل من النار استتروا بقراءه القران والدعوه الى الله من النار نستتر بكل شيء من النار ليه يا جماعه لان الموضوع جد كنا مع يعني كنت مع اتنين كده يعني ناس من الصالحين فواحد منهم واحنا قايمين قال ايه قال يا خدوا بالكم ان احنا التلاتة معانا الوقت ستة من الحفظة قاعدين يكتبوا اعمالنا يا جماعة احنا في المسجد دلوقتي كام يا جماعة مية الالف واحد في المسجد يبقى احنا معانا الفين ملك حافظ الفين ضعف عدد البشر انت من الصبح من ساعة ما وصلت لغاية دلوقتي صحيفتك زادت تلات اربع خمس ورقات يا ترى زادت خير ولا شر يا ترى زادت حاجة هتفرح لما تشوفها ولا هتساء لما تشوفها يا ترى يا جماعة صحيفتك بتزيد ايه صحيفتنا بتزيد ايه عايزين نعمل حساب هذه الامور عشان نيجي في الاخر وندي روشتة ربنا اللي ذكرها في اخر القصة للي عايز يثبت في الفتن ما هم ناس ثبتوا في الفتن اهو طب نثبت ازاي يا رب ده الفتن صعبة قوي والواقع صعب قوي ثلاث ايات ورا بعض هنخرج منهم بالروشتة اللي ذكرت في اهل الكهف الايه الاولانية واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته يبقى القرآن الآية الثانية واصبر نفسك مع الذين يدعون الآيات دي ورا بعض على طول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يبقى الصحبة الصالحة الآية الثالثة وقل قل اتكلم الحق من ربكم يبقى اتكلم عن ربنا يبقى الدعوة الى الله يبقى اذا الثلاث حاجات اللي في روشتة الثبات اللي عايز يثبت ويزيد يعملهم اول حاجة القرآن اقامة علاقة قوية مع القرآن الحاجة الثانية الصحبة الصالحة الصحبة النشيطة مش اي واحد شكله ملتزم وخلاص الحاجة الثالثة الدعوة الى الله السؤال اللي هنختم بيه قصتنا الليلة يا ترى مين اللي دعا الشباب دول للالتزام احنا ما حدش فكر فينا في السؤال ده مين اللي دعاهم ما كانش معاهم نبي ولا كان معاهم واحد صالح كبير عليهم مين اللي دعا الشباب دول للالتزام ويا ترى مين اللي جمعهم مع بعض يا جماعة الدين ده ربنا اللي بيزرع له بايديه الدين ده ربنا بيرتب له من فوق سبع سماوات الدين ده بيترتب له من فوق قوي مش من تحت من هنا يا جماعة عايزين نبقى مع دين ربنا لان الدين ده اللي معاه الله سبحانه وتعالى بجلاله لما نيجي نسأل محدش دعاهم ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اخذ بقلوبهم الصحابة فهموا القرآن على انه رسائل وفهموا قصة اصحاب الكهف على انها رسالة ربنا بيقول لهم استعدوا بقى للهجرة الى المدينة وكان ده في مكة قصة اصحاب الكهف فعايزين احنا كمان نفهم الرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها لنا في هذه القصة واللي اهمها ان احنا نبقى المهاجرون الى الله ان احنا نهاجر الى الله زي ما الصحابة هاجروا الى الله وزي ما اهل الكهف هاجروا الى الله نهاجر الى الله ويبقى حياتنا كلها هجرة الى الله بترك المعاصي وهجرة الى الله بقلوبنا حتى نصل الى الله سبحانه وتعالى يعني يعني في نهاية اللقاء ان شاء الله باذن الله يا جماعة عايزين ترتيبة الدرس الفترة الجاية يبقى كل درس بيكون من ثلاث حاجات حاجة سريعة كده وهتبقى يعني حاجة زي ترتيبة احنا متفقين عليه الدرس نفسه ده اول حاجة هيبقى ان شاء الله ممكن قصص الانبياء هيبقى طبعا اخف من النهاردة شوية النهاردة كان ممكن الموضوع طويل شوية معلش ولكن ايه يعني ممكن نخففها شوية المرات الجاية باذن الله ولا نتقلها نتقل يعني انتوا زعلانين من التخفيف ولا من التتقيل انتوا زعلانين من التخفيف ما شاء الله ده انتوا بيتوا وحوش بقى طيب ال ال يعني يعلم الله والله يا جماعة انا بيبقى في معاني جميلة جدا نفسي اتكلم فيها ولكن انا بخاف ان انا اتكلم فيها تبقى دين على بعض الناس يعني انا لو تسيبوني على راحتي هتكلم برضه مش هزود ان شاء الله ولكن هقول معاني يعني يعني في معاني جميله الواحد نفسه يقولها ولكن للاسف بحس ان بعض الناس بيستثقلها المهم هيبقى ان شاء الله ماشيين في قصص الانبياء زي ما كلكم وافقتوا ان شاء الله في اول ال- ال- الدرس هنمشي فيها وممكن في النص ندي دروس وعظيه برضه مش هنسيب الدروس الوعظيه باذن الله الحاجة التانية الجزء التاني اللي هيتكون منه الدرس خدوا بالكم كده احنا نرتبط بالقرآن وبصورة خفيفة قصص يعني انت الوقت هتروح تقوم الليل بصورة الكهف هتلاقي قصة اصحاب الكهف لها معنى تاني الجزء التاني توزيع المصاحف ان شاء الله انت يسر مصاحف هيبقى بطريقة جديدة بعد كده بعد كده مش هطلب غير حاجة واحدة بس حاجة واحدة بس اللي هوزع عليها المصاحف والحاجة دي اللي هياخد عليها مصحف خلاص اللي مش هياخد عليها مصحف هتبقى التوصية العملية بتاعتنا هختار كل اسبوع سنة من السنن المهجورة او حاجة من الاعمال الصالحة اللي ثوابها خطير جدا ولكن احنا مش واخدين بالنا منها واللي ما خدش مصحف يبقى هديته ينتظرها من الله لما يعمل هذا الامر هيبقى دي التوصية العملية التوصية العملية بتاعتنا في هذا الاسبوع يا جماعة اللي هنوزع عليها المصاحف هي ايه مشروع المليون حسنة في هذا الاسبوع ان شاء الله هقول لكم عليه بعد ما اقول لكم النقطة الثالثة النقطة الثالثة ان شاء الله باذن الله هتبقى مشروع جميل قوي هنعمله مع بعض كل مرة هنعمل فيه جزء مشروع اسمه اعمل شيئا للاسلام كل مرة هنتفق على حاجة نخدم بيها ديننا مش هتبقى صعبة ولا عايزة واحد بيتكلم حلو ولا ع- مش عايزة اكتر من انك انت يبقى عايز طالب ثواب وخلاص حاجات بسيطة جدا ولكن هيبقى لها اثر كبير جدا في خدمة الدين جدا باذن الله سبحانه وتعالى مشروع اعمل شيئا للاسلام ده هنختار فيه افكار بسيطة ليه يا جماعة يوم ما زلزال باكستان حصل للاسف لل... يعني مصيبة والله تونس خرجت فيها مظاهرات عارمة عارمة لدرجة واحد قال انا افتكرت يوم ما الاحتلال خرج من تونس تتصوروا ليه عشان تونس في هذا اليوم تأهلت الى نهائيات كأس العالم شايفين اخواننا بيحصل لهم ايه واحنا بنعمل ايه بني اسرائيل كان كل ما موسى يطلب منهم حاجة يقولوا لا لن نصبر على طعام واحد لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة لن لن لن لن احنا يا جماعة مشروع تحفيظ القرآن لن نحفظ القرآن حتى مش عارف يحصل ايه كده مشروع حفظ- مش عارف اه، اه، ان احنا نجتهد في قيام الليل لن نقوم الليل حتى مش عارف والله حتى ايه هو مفيش حتى اللهم لن وخلاص لن لن يا جماعة عايزين نعمل حاجة لديننا عايزين نعمل حاجة خالد بن الوليد كان بيقول لأن تهدى إلي بكر امرأة أحبها واحدة بيحبها فيتزوجها لا لا لا مش ده الأحب إليه أمال الأحب إليه إيه أن يقف في ليلة شاتية مظلمة على ثغر من ثغور الجهاد يرابط في سبيل الله كان بيحب الدين لذ الدين أنا عايزك تقول لأن أتزوج بعد 20 سنة كده ان شاء الله لا الاحب الي ان انا اخرج ادعو اصحابي ان انا اخرج الف على الشباب دول وادي شريط هدية لكل شلة واقفة ان انا انزل افوت على اصحابي اكلمهم عن ربنا عايزين نحب الدين بقى عايزين نطلع مش هنطلع غير لو عملنا حاجة عملية فهيبقى في كل مرة مشروع عملي يبقى الدرس هيتقسم لثلاث حاجات ايه هما الدرس الدرس ده اللي هو ايه علم بنتكلم في القرآن والسنة والحديث والصحابة علم ثم مشروع توزيع المصحف على فضيلة من فضائل العبادات الضخمة قوي ودي عبادة ثم اعمل شيئا للإمام حاجة صغيرة بس مؤثرة قوي ودي ايه دعوة الى الله ايه هم ابواب الدين الثلاثة اللي ربنا فتحها للنبي اقرأ اللي هو باب العلم قم الليل اللي هو باب العبادة قم فانزل اللي هو باب الدعوة يبقى كل مرة هتيجي هنا ان شاء الله هتخرج زايد خطوة لربنا في العلم وزايد خطوة في العبادة وزايد خطوة في الدعوة يبقى فعلا احنا بنتربى في الدرس يبقى فعلا احنا بنزيد بالدرس يبقى فعلا كل اسبوع على الاسبوع هنلاقي نفسنا زدنا خطوه من ربنا ما يبقاش كلام نظري يبقى كلام ايه عملي باذن الله ايه هي التوصيه العمليه او هي الحاجه اللي هنوزع عليها المصاحف الحاجه دي يا جماعه هي مشروع المليون حسنه ايه مشروع المليون حسنه انا حسبتها كده الوقت مليون حسنة انا عايز اخدهم يبقى لو خدتهم من القرآن محتاج اقرا كام حرف مئة الف حرف الصفحة فيها 15 سطر السطر فيه حوالي 42 43 حرف حسبتها بعملية حسابية مش هدوشكوا بيها لقيت انك عشان تاخد مليون ح- حسنة في اسبوع من قراءة القرآن ان شاء الله تقرأ يوميا 20 صفحة قرآن زائد سبعة ايام زائد يوم الجمعة الجاي ان شاء الله تقرأ سورة الكهف يبقى هتيجي الدرس قارئ سبعة ايام كل يوم عشرين صفحة زائد سورة الكهف بمليون حسنة باذن الله ايه رأيكم يا جماعة ايه رأيكم في هذا الموضوع ينفع ولا ما ينفعش يعني فانا عايز الوقت يعني المصحف الفخم قوي ده مصحف فخم جدا يعني مين ياخد المصحف ده ويعمل مشروع المليون حسنة احنا عايزين حد انا المفروض كنت اوزعه على 20 مليون حسنة ولا حاجة طيب خلاص ماشي حضرتك طيب المصحف الجميل قوي ده برضه ها على مليون حسنة ما شاء الله ده ايه الحماس ده انا مش عارف ادي لمين بقى انا كده الناس هتزعل مني طب الراجل الطيب ده ما حدش يزعل مني والله يا جماعة والله نفسي اديكم كلكم طب انا عايز واحد من ورا ها مليون حسنة يا جماعة ان شاء الله الشاب الاحمر اتفضل يا اخي الشاب الاحمر ان شاء الله ذو القلب الابيض المصحف ده والله يا جماعة يعني انا لا انا مش هوزعه مليون حسنة معلش انا برجع في كلامي بسرعة سورة الكهف الوقت قصة اهل الكهف ثلاث صفحات ونص فيها يعني الوقت انت ممكن تقوم بها الليلة الليلة دهيت تحفظها مين ياخد المصحف ده على انه يقوم بها الليلة دهيت ويحفظها في راجل فا- رفع ايديه الاثنين انا مش قادر بصراحه يعني مش قادر اتجاوزه يعني طيب يا جماعه يبقى اذا احنا عندنا في العبادات توصيه اسبوعيه اللي هو مشروع المليون حسنه ربنا يعيننا عليه احنا والاخوات يا رب وعندنا توصيه يوميه كل قصه هشرحها في اسبوع هنروح ليلتها بس نقوم الليل بالصوره اللي فيها القصه دي يعني القصه بتاعت النهارده في اهل الكهف في قصه سوره الكهف هنروح الليل نقوم ان شاء الله بايه بصوره الكهف ايه مشروع اعمل شيئا للاسلام مشروع جميل قوي وباذن الله ما تعرفوش الحسنات اللي هتيجي من وراء قد ايه المشروع اسمه مشروع الرقم المجاني او مشروع التوزيع الخيري ايه مشروع الرقم المجاني ده انا لاحظت ان في شباب ممكن سمع شريط التزم بسببه ولكن يعني ايه هيروح يشتري الشريط من المحل هيقول له ب 3 جنيه 4 جنيه انتوا عارفين ال... ف يعني ما يقدرش ان هو يوزع منه على اصحابه ممكن الشريط ده سواء شريط يعني السلاب او شريط بره السلاب اي شريط شيخ محمد يعقوب الشيخ محمد حسن الشيخ محمود المصري اي شريط فيعني احد اخوه جزاه الله خيرا يقدر يجيب الشرايط بسعر الجمله فاتفقنا مع بعض ان هو رقم تليفونه هيبقى معاكم معاكم كلكم اي شريط انت سمعته واثر فيك الفكرة توزيع الشرايط ده انتوا ما تعرفوش بيأثر قد ايه كان في اخ راكب في تاكسي التاكسي يعني بيكلم الاخ بيقول له انا كنت ما بصد ما بصد ما بركحهاش ركب معايا اخ لعله من شباب الدرس ان شاء الله املي في الله كده ان شاء الله عشان يبقى في ميزان حسناتي يعني لعله من شباب الدرس ركب معاه ده شريط شريط ال- الاخ اتأثر بيه بيقول من يومها ما سبتش فرض والله يا جماعة اذكر هذا الموقف كنت في مكتبة اسلامية عند احد الاخوة وكانت مكتبة اغاني قبلها فدخلت فتاة لو سمحت الشريط معرفش مين كده بتحسبها من بتاعت زمان يعني فاخ قال لا لا مش موجود فانا صعبت عليا يعني غصب عني صعبت عليا جدا يا اخي طب هي جت لغايه عندنا يعني طب هي لو في الشارع خلاص انا هبقي نفسي انما دي جت لغايه عندك طب هنعمل اي كان في قدامنا شرايط ايه معموله يعني قمت واخد شريط بسرعه وقلت لاحد اللي واقفين قلت له اجري وراه بسرعه بس يعني وانت غاضض بصرك وكل حاجه اجري وراه ده الشريط واركب سبحان ربي والله يا جماعه والله يا جماعه يعني بشرت من هذا الاخ ان هذه الفتاه لبست النقاب بسبب هذا الشريط داخله تسال عن شريط لمش عارف مين خرجت لابسه النقاب بفضل الله سبحانه وتعالى وثلاث فتيات خدوا ثلاث شرايط برضه يعني الاحد الثلاث شرايط اتوزعت عليهم تاني يوم اللي اداها لهم واحد بتاع اكسسوارات حريم يعني تاني يوم لبسوا الثلاثه الاسدال ما تستقلوش بقيمة الشريط ابدا الشريط اللي انت هتدفع ثمنه لله ده او توزعه لله هتديه لشلة هتديه لسواق تاكسي هتديه لسواق عربية سبعة راكب وتشترط عليه شغاله هتديه لواحد صاحبك ممكن يقلب حياته يعني من الاخر المشروع ايه رقم محمول هيبقى معاكم الرقم ده هتتصل بيه اي شريط اثر فيك هتطلب منه هتقول له مثلا انا عايز 10 شرايط من النسخه دي او عايز 100 او عايز 200 يعني في ناس بتبقى عايزه كميات كبيره او عايز 50 او عايز 5 اي عدد هيجيبهولك يعني هتروح له بقى ويجيبهولك بثمن ارخص من ثمن الجمله يعني ثمن شوت ممكن يقل اكثر من جنيه كمان عما انت بتشتريه بره هيبقى ثمن يعني اقل بكتير جدا هتاخد الخمس شرايط ال10 ال50 ال100 توزعهم انت لله في اي مكان تروحوا يبقى انتوا كلكم اشتغلتوا عند ربنا سبحانه وتعالى في توزيع الشرايط ايه رايكم في الفكره دي فكره جميله جدا انا يعني هقول لكم رقم الاخ اللي يحفظ يحفظ واللي مفصل يتصل بيا على المحمول وانا اديهوله صفر 12 29 ده ظريفه جدا 303 29 صفر 12 29 303 29 نمله ظريفه لا مش هقول اسمه بقى كفايه فانتوا دلوقتي هتتصلوا بهذا الاخ هتقول له انا عايز مثلا من شريط اي شريط يا جماعه سواء شرايط السلاب او بره السلاب يعني مش شرايط حد معين اي شريط هتقول له انا عايز من الشريط ده 10 20 30 هيقول لك على المكان اللي هو فيه هتروح تديله الفلوس وتاخد الشريط باذن الله سبحانه وتعالى طيب انا ما عنديش امكانيه وان كان كلكم عندكم امكانيه وكلكم ممكن انكم تلموا من اصحابكم وتشتركوا في هذا الامر طيب انا ما عنديش امكانيه اشترك في المشروع ده لازم كلكم تشتركوا فيه يا جماعه ان شاء الله وباستمرار وكل فتره الرقم معاكم على طول ان شاء الله لو ما عندكش امكانيه اشتري شريطين ووزعهم لله شريطين من الشرايط القديمه اللي عندك وزعهم لله يا ريت يا جماعه ان شاء الله الفكره ديت ما تروحش مننا ابدا يا ريت كلنا كلنا نشترك في هذه الفكره حتى لو هتروح انت تشتري ايه, إيه يعني مباشره من اي حد عارف ان هو رخيص يعني يعني يعني النقايه اللي انت رميتها مره في الصحراء ممكن بعد سنين ترجع تلاقيها نخله ممكن اللي انت هتديله الشريط ده وانت ما تعرفوش يبقى داعيه الى الله داعيه الى الله سبحانه وتعالى وكلنا التزمنا بهذه الطريقه يعني واحد حط الشريط وما يعرفش يشتري يجيب ايه احنا طلعنا بفضل الله اللي طلع منا داعيه واللي طلع عابد واللي طلع طالب علم فاسال الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في القران وان يحبب الينا القران يا رب حببنا في القران يا رب يا رب اجعل احب شيء الى قلوبنا القرآن يا رب اجعل اسعد لحظات حياتنا ونحن نتلو القرآن يا رب ارزقنا تلاوة القرآن ارزقنا القيام بالقرآن ارزقنا فهم القرآن ارزقنا حب القرآن ارزقنا حفظ القرآن ارزقنا العمل بالقرآن يا رب اغفر لنا اغفر لنا تب علينا بيض وجوهنا طهر صحائفنا نق صحائفنا يا رب ازل سحائب الذنوب من على رؤوسنا يا رب ازل سحائب الشهوات من على قلوبنا يا رب ازل سحائب الشبهات من على نفوسنا يا رب انر بصائرنا انر بصائرنا اشرح لنا الصدور يسر لنا الامور استعملنا ولا تستبدلنا تولنا ولا تتولى عنا طهر لنا قلوبنا صب على قلوبنا الايمان صبا صبا املأ قلوبنا باليقين يا رب العالمين املأ قلوبنا حبا لك وثقة بك ورجاء في رحمتك وافتقارا اليك وانكسارا بين يديك وخوفا منك وخشية منك ووجلا منك وانابة اليك ويقينا عظيما بك يا رب العالمين ارزقنا اليقين الكامل ارزقنا اليقين الكامل ارزقنا اليقين الكامل ارزقنا النور التام في ظلمات القبر والقيامة يا رب متعنا بالنظر الى وجهك الكريم يا رب يا رب متعنا بالنظر الى وجهك الجليل العظيم الجليل الكريم يا رب متعنا بصحبة نبيك على الحوض وفي الجنة يا رب متعنا بصحبة صحابة نبيك على الحوض وفي الجنة يا رب نجنا من ظلمات القبر نجنا من ظلمات الصراط نجنا من اهوال القيامة نجنا من النار ومن عذاب النار ومن حميم النار ومن غساق النار ومن اغلال النار ومن ظلمات النار ومن لهيب النار يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا تب علينا بيض لنا صحائفنا يا رب تب علينا لنتوب اغفر لنا الذنوب اصلح لنا العيوب يا رب ذنوبنا حجبتنا عنك يا رب يا رب ذنوبنا حجبت قلوبنا عنك يا رب يا رب ذنوبنا حجبت قلوبنا قلوبنا عن التأثر بالوعظ والكلام عن الجنة والنار يا رب يا رب استأسدت علينا شهواتنا استأسدت علي قلوبنا اللهم مكن لنا في قلوبنا اللهم اشف لنا قلوبنا من الشهوات والشبهات يا رب ملناش غيرك يا رب يا رب ليس لنا سواك يا رب يا رب اجرنا من انفسنا يا رب اغثنا من شهواتنا يا رب ثبت قلوبنا على الايمان حتى نلقاك يا رب ثبت قلوبنا على سنة نبيك حتى نلقاه على الحوض يا رب العالمين اصطفينا استعملنا اصطعنا على عينك اصطنعنا لنفسك يا رب ارزق كلا منا ثغرا من ثغور الدين يقف عليه يا رب يا رب ارزق كلا منا ثغرا من ثغور الدين ينافع عن دينك فيه يا رب يا رب يا رب من علينا بالدعوة اليك وبطلب العلم والهداية يا رب العالمين وارزقنا قيام هذه الليلة وارزقنا قيام الليل واعنا عليه ما دمنا احياء برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك